مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
نبدأ من أول مزمور في مزامير الغروب أو المزمور الكبير في مزامير الغروب لأن غالبيتكم تصلي صلاة الغروب مزمور 117 مزمور 117 اللي أوله اعترفوا للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته مزمور 117 مزمور خاص بالشكر اعترف للرب ليس معناها هنا الاعتراف بالخطايا ليس معناها هنا الاعتراف بالخطايا انما معناها الاعتراف بفضل الله الاعتراف بفضل الله زي الانسان اللي يعترف بالجميل عكس الانسان اللي بينكر الجميل يعترف بيه عكس اللي بينكره فاعترف للرب يعني اعترف بفضل الله وبإحسان الله إليك اعترف بفضل الله وبإحسان الله إليك وكويس خالص إن إحنا في آخر نهار عند الغروب نتذكر إحسانات الله إلينا طول النهار كويس إن إحنا في آخر النهار في وقت الغروب نتذكر إحسانات الله إلينا طول النهار نتذكر إن الرب صالح وإن إلى الأبد رحمته فبيقول اعترفوا للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته ليقل بيت إسرائيل إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته ليقل بيت هارون إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته ليقل أتقياء الرب إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته بيعترف بإحسانات الله وعايز جميع الناس يعترفوا بإحسانات الله الشعب كله والكهنة والأبرار وهو شخصيا ثم بعد ذلك يبدأ داود فيتكلم عن خبراته الخاصة في الحياة مع الله يتكلم عن خبراته الخاصة وكيف إن الرب أحسن إليه وكيف إن الرب أنقذه من الضيقات وكيف أنه جاز في الضيقة حتى المنتهى حتى كاد يضيع وانتشلته يد الله ثم يشعر ان هذا الامر هو فيض من رحمه الله على الكل ويقول انني حتى لو اصابتني ضيقات لكن رحمه الله ادركتني ولذلك يقول للناس ايه افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها واعترف للرب افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها واعترف للرب وبعدين يقول الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية وينهي المزمور باعتراف آخر يقول أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا ويتغنى ويقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه في الحقيقة أن مزمور 117 من المزامير الهامة جدا في الكنيسة ليس فقط لأنه يرتل في بدء صلاة الغروب كل يوم وإنما أيضا فيه آيات معينة مشهورة جدا في الكنيسة فالآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه دي جزء من الصلوات التي تقال في القداس كل يوم ما عدا الصيامات نعتبر ان كل يوم في القداس من الأيام المفرحة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه واللي فيكم بياخدوا دي باللغة القبطية ياخدوا لحن قليلوا يا فاي بيبي قليلوا يا فاي بيبي إهقوا إطاءة شويس سميف يعني هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لحن بيقال في الكنيسة باستمرار آه، في كل قداس بعد تقديم الحمل وكمان افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب دي الآية التي يقولها الآباء البطاركة في يوم رسامتهم قبل أن يدخلوا إلى باب الكنيسة وهم واقفين على باب الكنيسة يقولوا الآية دي يمسكوا مفتاح الكاتدرائية يسلمها لهم رئيس الشمامسة ويقولوا افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب وكمان الآية بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية نبوءة كبيرة عن السيد المسيح له المجد على اعتبار أنه الحجر الذي رفضه البناؤون وقد صار رأس الزاوية وأيضا ينطبق على كل إنسان كان في ضيقة وأنقذه الرب وأوصله إلى وضع آخر يصير فيه رأس الزاوية هو مزمور مشهور وآياته آيات جميلة جدا من الآيات الجميلة وفيه آيات تصلح إن الإنسان يحفظها ويرددها باستمرار زي مثلا الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء زي مثلا يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني زي تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني فيه آيات جميلة جدا هذا مزمور جميل نقوله في صلاة الغروب لكي نتأمل إحسانات الله إلينا ولكي نتامل كيف انقذنا الله من كل ضيقه ولكي نتامل عجائب الرب واحساناته ولكي نحول كل ذلك الى ترنيمه شكر لكي نحول كل ذلك الى ترنيمه شكر ونشعر ان كل واحد فينا قد جاز هذا الاختبار الذي جازه داوود ودخل في الضيقات الى اعماقها واخرجه الله الى الرحمه ونشعر ان كل يوم من ايامنا هو يوم مفرح يوم مبهج نقول فيه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه في الحقيقة يا إخوتي إن هذا المزمور مليء بالتأملات الروحية الجميلة نبتدي فيه من الأول دي مقدمة بيقول اعترفوا للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته يعني يا جميع الناس اشكروا الله واعترفوا بفضل الله لأن الله صالح وكل شيء يصدر عنه هو صالح ايضا لان في ناس ساعات بيعاتبوا ربنا يقول له ليه يا رب انت سايبني انت يا رب مش لاقي غيري ليه يا رب الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء ف داوود يقول غير كده يقول لا ده ربنا صالح كل ما يصدر عن الله هو الصلاح ربنا كل ما يعمله هو خير هو صانع الخيرات صانع الخيرات اعترفوا للرب فإنه صالح هذه العبارة تأنيب تأنيب كبير للذين يجدفون على الله في ضيقاتهم في ناس كتير لما تصبهم الضيقة يجدفوا على الله يبتدي يشتم في ربنا يبتدي يتكلم كلام غير لائق عن الله وصفاته كما لو كان ربنا بيخطئ إليه كما لو كان الله بيسيء إليه كما لو كان الله مش واخد باله من هذا العالم ومن إدارته لكن داود يقول لا اعترفوا للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته ربنا صالح ورحيم ورحمته دائمة إلى الأبد لا تسقط في يوم من الأيام وبعدين واحد فينا يقول له إيه يا داوود الكلام اللي أنت بتقوله ده إيه الكلام اللي بتقوله ده أنت ناسي نفسك ولا إيه أنت نسيت إن ربنا سابك إلى شاول لكي يحطمك شاول الملك تحطيما نسيت ازاي شاول في جنونه كان يضربك بالسهم الى الحائط نسيت انه تآمر على قتلك يقول لا ابدا ما نسيتش فاكر كل الكلام ده وفي كل هذه الضيقات عرفت ان الله صالح وان الى الابد رحمته يقول له يا داوود نسيت انك كنت بتهرب من مغاره الى مغاره نسيت انك كنت بتهرب من بريه الى بريه نسيت انك كنت مهدد بالموت سنوات طويله نسيت ان حياتك كانت حياه تشرد وعدم استقرار لسنوات طويله يقول ما نسيتش لكن في كل هذه الضيقات رأيت إن الله صالح وإن إلى الأبد رحمته عجيب نسيت يا داوود إن ربنا مسحك ملك ولم يسلمك من الملك شيئا وبعد ما اتمسحت ملك ظللت هاربا طريدا لا تملك من الملك شيئا يقول أنا عارف الكلام ده وعرفت فيه أيضا إن الرب صالح وإن إلى الأبد رحمته نسيت يا داوود إنك حتى لما بقيت ملك أتعبك أولاد سرويه وأتعبك ابنك أبشالوم وخرجت من أورشليم حافيا يقذفك الناس بالحجارة في الطريق ويسبك شمعي ابن جيرة بأقزع السباب نسيت الحاجات دي يقول لا ما نسيتش ووسط هذه الأشياء أدركت إن الرب صالح وإن إلى الأبد رحمته أنا يا إخوتي أقول لكم هذا الكلام لئلا تظنوا إن هذا المزمور المية وسبعة عشر اللي بيرتل فيه داوود وبيقول اعترفوا للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته وكل واحد في الشعب وكل واحد في الكهنة وكل واحد من أبرار الله يرتل ويقول إن الله صالح وإن الأبد رحمته هذا المزمور قاله إنسان جرب الضيقات وجرب الآلام وجرب الطرد وجرب التشريد وجرب التعب على اخره وفي وسط كل تلك الضيقات في وسط كل تلك المتاعب في وسط الطرد والتشريد غنى وقال ان الرب صالح وان الى الابد رحمته خبره ما تفتكروش ان احنا ندرك صلاح الله إذا كانت حياتنا مفروشة بالورود ما تفتكروش إن إحنا ندرك صلاح الله إذا كانت حياتنا مفروشة بالورود وإذا كانت حياتنا سلسلة متلاحق متلاحقة الحلقات من الفرح والسرور أبدا ندرك صلاح الله في وسط الضيقات وندرك رحمة الله في وسط المتاعب ونختبر ونختبر داود يقول ايه يقول انا شخصيا اختبرت الموضوع ده اختبرت ازاي في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحمه في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحمه انا انسان دخل في الضيقه وجربت الضيقه وجربت كيف انقذني الله من الضيقه واخرجني الى الرحمه حكايه الضيقه دي نصف الحقيقه حكايه الضيقه هي نصف الحقيقه اما النصف الاخر فهو معونه الله في الضيقه يعني اللي بيحصل لك الضيقه دي نص الحكايه والنص التاني هو ايه هو ان الله بيخش في الضيقه وبيخلص منها الناس الذين ينكرون الجميل الناس الذين ينكرون الجميل يتذكرون الضيق فقط وينسون يد الله التي تمتد في الضيقه وتخرجهم الى الرحمه يتذكروا ايه يتذكروا عباره تقدمون الى ولاه والى قضاه وتأتي ساعة يظن, فيه يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي دي نصف الحقيقة طب والنصف الثاني لا تهتموا بما تتكلمون لأن الروح القدس يعطيكم كلام العالم يكون لكم ضيق أنا قد غلبت العالم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم هناك أناس يتذكرون الضيقات ولا يتذكرون وعود الله الجميلة وعود الله الجميلة في وسط الضيقات دول بيمشوا بنصف الحقيقة فقط إن بطرس الرسول لو إن بطرس الرسول تذكر كيف قبض عليه والقي في السجن وهدد بالقتل وسكت عند كده كان يبقى خاين وناكر للجميع صحيح قبض عليه صحيح سلسل بالسلاسل صحيح اترمى في السجن صحيح اتعرض للقتل دي نصف الحقيقة والنص الثاني أتاه الملاك وفك قيوده وفتح أبواب السجن وأخرجه إلى الرحمة دي نص والنص التاني ما ننساهوش يوسف الصديق لو أن يوسف الصديق قال أنا حياتي مرار في مرار رموني في البير وباعوني كعبد واضطهدت في بيت سيدي واتهمت ظلما ولصقت بي تهمة شنيعة شريرة من امرأة فاسدة وإيه تاني وألقيت في السجن وإيه تاني ونسيت هناك لو قال كده يبقى بيتكلم على نصف الحقيقة لكن النصف الثاني في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحمة بعد شوية يوسف خرج من السجن وصار ملكاً وصار نائبا لفرعون وصار الرجل الثاني في الدوله وصار الناس يسجدون عند قدميه ورجع اخوته اليه وبكوا امامه واعتذروا اليه صحيح في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحمه الناس اللي بيقعوا في الياس هم الناس اللي بيفتكروا الضيقات فقط وينسون يد الله في الضيقات ينسوا عبارة فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحمة ده ما قالش أخرجني من الضيقة يمكن أخرجه من الضيقة وبقى عادي لكن ده بيقول أخرجني إلى الرحمة الرحب يعني الوسع يعني من الحتة الضيقة دي اللي مزنوق فيها ذنب مش أخرجني الحتة عادية ده أخرجني للرحمة لاتساع كبير خدت راحتي على الآخر في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحمة صدقوني إن داود النبي كان في فترات الضيقة أكثر قربا إلى الله أكثر برا أكثر قدسية أكثر طهارة لم نسمع عنه مطلقا إنه زنى وقتل عندما كان في الضيقة لكن سمعنا أنه فعل هذا عندما خرج إلى الرحم فترات الضيقة فترات مفيدة بتجعل الإنسان وهو مذلول يصرخ إلى الله في ضيقتي صرخت إلى الرب صرخت مش يعني اتكلمت كلمتين وقلت يا رب خلي بالك مش كده ده أنا صرخت صرخت تصوروا داوود يوصل به الوقت إنه يصرخ بيقول صرخت إلى الرب زعقت قلت يا رب اسمع صوتي يمكن لما بكلمك بصوت واطي ما بتسمعنيش ده أنا بزعق بصرخ بسمع الملائكة بسمع الأموات أرواح القديسين اللي رقدوا في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم عارفين في فن القصة فن القصة اللي فيكم يكون درس الأدب أو الدراما أو التراجيدي أو حاجة زي كده يجد فيه شيء جميل لو القصة ماشية كده هادية هادية هادية هادية تبقى ملهاش طعم تبقى ملهاش طعم أهو كلام ورا بعضه لكن أجمل حاجة في القصة إزاي تصل إلى العقدة وإزاي تتحل العقدة دي أجمل حاجة في القصة لكن تقول مرة واحد عاش وكبر ومات يقولوا لك ودي قصة دي العب غيرها مش هتنفع بحاجة دي لكن أجمل حاجة في القصة هي العقدة إزاي الحكاية تتعقد إزاي الحكاية تتعقد إنسان حبكت عليه خالص اتهم تهمة ما يقدرش يخرج منها تجمعت ضده كل الأدلة اتربط ربطة لا فكاك منها لم يعد له منفذ ظن الكل أنه لا خلاص وانت مشغول هي امال هيخرج ازاي هينقذ ازاي هيجرى له ايه وبعد كده تلاقي جمال القصة ازاي اتحلت العقدة وازاي اتفكت تشعر بانسجام وبلذة في القصة لذة القصة الله شخص بيألف قصص كويس خالص كخالق جبار يألف القصة كويس ويوريك العقدة اللي فيها ويوريك المشكلة اللي فيها ويوريك زي ما قال الشاعر ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ضاقت لغاية لما استحكمت الحلقات بتاعتها يعني لو واحد قال لك اسمع انا هقول لك حاجه تقول له قول يقول لك شوف مره في واحد عنده تلاتين ألف خبزة ووكل منهم خمس تلاف يقول لك وياه عنده خبز كتير وكل منه خمس تلاف ايه يعني لكن تقول له ايه رأيك واحد عنده خمس خبزات بس وسمكتين وبعدين وكل منهم خمس تلاف يقول لك بس هنا الشغل عايز اعرفها جت ازاي لان فيه عقده وفيه حل للعقده لو حياتنا خلت من العقد لو حياتنا خلت من العقد تبقى حياه ممله حياه ممله حياه ممله لو أي إنسان كل يوم يجيبوا له ديك رومي محمر قصاده بعد شوية يقول لهم أنا عايز حتة جبنة قديمة عايز شوية مخلل عايز أي حاجة كله رومي رومي رومي حاجة تقرف مش معقولة صدقوني يحصل كده يحصل كده الحياة بتبقى جميلة لما يكون فيها ضيقة وإنقاذ من الضيقة فيها عقدة واتحلت العقدة فيها مشكلة والواحد خرج من المشكلة بيجد لذة ويقعد يحكي يقول يا سلام ده أنا ال- ال- الأسبوع اللي فات وقعت في مشكلة يعني كنت هضيع يقولوا له بعدين يقولوا له بعدين خلاص قربت أضيع خالص وبعدين وبعدين المية وصلت لحد رقبتي وبعدين وصلت لحد أنفي وبعدين صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحمة يبقى كل واحد عايز يسمع يا ريت تحكي لنا الحكاية دي يا ريت تحكي لنا الحكاية دي داوود النبي لما يحكي الحكاية مش يشرح ضيقة زي ضيقاتكم انتوا ده انتوا ضيقاتكم حاجة سهلة خالص كل واحد يقول ابدا ما فيش في الدنيا زي الضيقه بتاعتي لكن شوفوا ضيقات داوود يقول ايه يقول كل الامم احاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم بس احاطوا بيك يقول احاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم بس كده يقول احاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك يا سلام التهبوا كنار في شوك تصور الضيقات لما تلتهب زي شوية نار دخلت في شوك وبعدين وباسم الرب انتقمت منهم تصوروا لما حتة الشوكة تعرف تنتقم من النار الملتهبة فيها بتبقى ايه تصوروا لما القشاية تقف قصاد شعلة نار ملتهبة فيها وتقول أنا انتقمت منهم حتة القشاية قدرت تنتقم من شعلة النار المتقدة فيها أهو داوود يقول كده أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم دفعت لأسقط والرب عضدني ده جبروت يا ريت كل واحد يقعد كده ويسترجع ذكرياته ذكرياته المؤلمة التي أخرجه الرب منها إلى الرحمة إزاي المشاكل أحاطت بيه وإزاي ربنا خلصه منها إزاي كان هيضيع وربنا أنقذه هو المزمور 117 بتاع كده بتاع إنسان كان خلاص هيضيع وبعدين ربنا خلصه بيقول في ضيقتي صرخت إلى الرب في إنسان في ضيقته ييأس وفي إنسان في ضيقته يبكي وفي إنسان في ضيقته يضطرب وينزعج ويرتبك وفي إنسان في ضيقته يعتمد على ذراع بشري وفي انسان في ضيقته يستسلم للضيقه اما رجل الله ففي الضيقه يصرخ الى الرب في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحمه واحد منكم يقول ايه يقول طيب استجاب لي استجاب لي دي بيقولها داوود الراجل البار اللي لما بيصرخ يستجيب له الله لكن انا اصرخ ولا مجيب انا اصرخ ولا مجيب كان سمائي نحاسا او حديدا كان صلاتي لا تصعد الى فوق كأن الله قد وضع أصابعه في أذنيه وستر وقته كأنه لا إله كأنه لا سماء كأنه لا صلاة كأنه لا استجابة أقول إزاي حكاية في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي ده أنا ضايع ضايع وبصرخ ومحدش بيستجيب أبداً نقول له يا حبيبي طب شوف داوود لما قال استجاب لي قالها ازاي ده داوود صرخ إلى الله لينقذه من شاول وفضل شاول كاتم على أنفاسه وصرخ إلى الله لينقذه من شاول وظل شاول يدوس على عنق داوود بقدميه وصرخ إلى الله لينقذه من شاول واستمر شاول يطارده من برية إلى برية كلمة استجاب لي يعني استجاب لي في الوقت المناسب الذي تحدده حكمة الله استجاب لي يعني استجاب لي في الوقت المناسب الذي تحدده حكمة الله هو امتى استجاب له ربنا لما بيقول استجاب لي مش بعد سنوات قضاها في الضيقة انت مش عايز تخش في الضيقة ابدا يعني ربنا يسمح لك بالضيقة بعد خمس دقايق تقول له اخرجني الى الرحب يقول لك استنى شوية قول له بقوا سبع دقايق طب استنى شوية يا حبيبي يوم ولا يومين يقول لك بقوا خلاص مش قادر مش قادر خليك شديد شوية كده خليك شديد شوية كده خليك شديد شوية ربنا عايزك تشتد عايزك تشتد مش عايز كده في كل ضيقة نفسيتك ترتعب وبسرعة تضطرب زي انسان عنده دم صغير يقول له بنجني يا دكتور بنج كلي بنج كلي مش للدرجه دي احتمل شويه يقول له دي ما, تشت... ما تستاهلش بنج خالص ده مجرد دم اللي عصبهولك يقول له لا لا لا لا لا لا مش تمام مش للدرجه دي اصبر اصبر وستخرج الى الرحمه اي عمليه الواحد بيعملها بتاخد وقت على بال ما تطيب وأي جرح بيفتحه بياخد وقت على بال ما يندمل ويلم وأي مرض بياخد له دواء بياخد مدة على بال ما يشفى منه لكن انت عايز تروح عند دكتور ويديك دواء أول قرص تاخده تروح ناطط من فوق السرير وبتجري في الشارع وتقول أخرجني إلى الرحم هيديك الدواء وصحتك تتحسن بطريقة طبيعية لغاية لما تخرج نحن لا نريد أن نأخذ بركة الضيقة وتضيق أنفسنا منها في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب الرب لي في الوقت المناسب فاستجاب الرب لي في الوقت الذي حددته حكمته في الوقت النافع الصالح لكن أشعر أشعر بإن ما دام صرخت إلى الرب إذا سأخرج إلى الرحم سأخرج سأخرج لكن ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده إبراهيم قال له يا رب عايز عيال قال له حاضر ومرت سنة وعشر سنين وعشرين سنة وما فيش عيال هيجيلك بس انتظر في الوقت المناسب داود قال له يا رب انقذني من شاول قال له حاضر انقذك بس استنى في الوقت المناسب الكنيسة صرخت من أجل الوثنية التي كانت ضاغطة على أنفاسها من أجل الدولة الرومانية الصعبة التي أراقت دماء المسيحيين بالآلاف وعشرات الآلاف والملايين والرب استجاب واخرجها الى الرحم امتى في عهد قسطنطين الملك لما اصدر مرسوم ميلان سنه 313 يعني بعد صلب المسيح بحوالي 280 سنه 313 اخصموا منها 33 مثلا تلاقوا 280 سنه الكنيسة تصرخ وقال لها أخرجك إلى الرحم إيه يعني 280 سنة عند ربنا مش حاجة انتوا بس اللي خلقكم ضيق بتستكتروا ال 280 سنة لكن ما تفتكروش ان ربنا انتظر ال 280 سنة لا ابدا التلاميذ اترموا في السجن بعد شوية خرجكم من السجن بطرس اترمى في السجن بعد شوية خرجوا في حاجات كده أول بأول بتمر غير الإطار العام غير الإطار العام في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحمة إذا كنت في ضيقة ولم تخرج بعد إلى الرحمة فلتكن هذه الآيات مصدر أمل ورجاء لك فلتكن هذه الآيات مصدر أمل ورجاء لك يعني أشعر إنك ستخرج من الضيقة في الوقت الذي سيراها الله مناسبا لخروجك بيقول في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم قام علي شاول الملك واستجاب الرب لي وأخرجني إلى الرحم وقام علي أبشالوم واستجاب الرب لي وأخرجني إلى الرحم وقام علي شمعي ابن جيرة واستجاب الرب لي وأخرجني إلى الرحم وقامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه وبعدين يقول إيه داوود الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان ما دام الرب ليه معين أنا يهمني إيه الإنسان ده يطلع إيه الإنسان يطلع إيه الإنسان ده الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان كلمة الإنسان يعني أي نوع من الإنسان مهما علا ومهما تضخم ومهما كبر ومهما اتسع ماذا يصنع بي الإنسان يعمل لي إيه حدش يقدر ده كلام واحد واثق من ربنا تمام يقول لك لا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان الكلمة دي كلمة معزية جدا إنسان يكون بيشتغل وعنده رئيس في الشغل مطلع سيئاته ويقول انقذوني من هذا المدير ولا من هذا الرئيس ولا من هذا الوكيل وقاعد يرتعش يقولوا له تعالى تقابل المدير يخرج وهو مش قادر مش قادر بيرتعش لكن داوود يقول ماذا يصنع بي الإنسان هيعمل لي إيه ماذا يصنع بي الإنسان كلمة جريئة صحيح ماذا يصنع بي الإنسان مهما كان إنسان شوية تراب ورماد شوية تراب ورماد تطيرهم الريح يزعبروا شوية من فوق ويركضوا على الأرض تاني شوية تراب تفتكروا التراب لو الريح نفخته وطلعته لفوق كده يفضل مشعلق لفوق على طول مش ممكن بعد ما تهدأ الريح يروح نازل للأرض زي ما هو إنسان إنسان أنت تراب وإلى التراب تعود يا ناس بيخافوا من التراب ويا ناس بيرتعشوا من التراب ويا ناس بيموتوا من التراب موت وبيضطربوا من التراب خليكوا عندكم ثقة بربنا وثقة بأنفسكم الرب عوني ماذا يصنع بي الإنسان واحد يقف يقول مؤامرة بتدبر ضدي دسيسة بتحاك حولي إنسان بيعمل لي عمل إنسان بيسحر لي إنسان بيكتب لي جوابات تهديد إنسان مش عارف إيه خليك شديد شوية ماذا يصنع بي الإنسان هيعمل لك إيه إيه اللي هيعمله لك لا العمل ينفع فيك ولا السحر ينفع فيك ولا الدسائس تنفع فيك ولا التآمر ينفع فيك ما يهمش الرب عودي ماذا يصنع بي الإنسان فين مين الإنسان اللي اللي يقدر يصنع بيك الشر بصحيح مين الإنسان اللي يصنع بيك الشر بصحيح هو نفسك نفسك هي هذا الإنسان المتعب اللي يقدر يأذيك غير نفسك مفيش إذا قدرت تتحد مع هذا الإنسان اللي هو نفسك تمشي عالي تمشي عالي مفيش إنسان خارجي يقدر يؤذيك اللي بيأذيك الإنسان الداخلي اللي بيأذيك الإنسان الداخلي داوود ما استطاعش يأذيه شاول لكن آذاه داوود الذي اشتهى المرأة وقتل داوود لم يستطع أن يؤذيه أبشالوم ولا شمعي ابن جيرة داوود لم يستطع أن يؤذيه نابال الكرملي لكن آذاه غضبه وثورته في الداخل ماذا يصنع بي الإنسان مفيش إنسان من بره يقدر يعمل لي حاجة الوحيد اللي يقدر يأذيني هو الإنسان الجواني هو الإنسان الجواني الذي أنا محتاج أن أصطلح معه على رأي ماري إسحاق يقول إذا اصطلحت مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض إذا اصطلحت مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض بس اصطلحوا مع أنفسكم طيب نكمل المحاضرة بتاعتنا حسن احنا طولنا شوية